ورجليها ربنا هيقطع خبره بس انت ما تدعيش ما تضيعش حسناتك بالدعاء عليه لان انت لما تدعي عليه واحد ظلمك واحد ظلم مراته قعدت تدعي عليه يجيك ويحد فيك بعيد مثلا او العكس او العكس قعدت تدعي عليه خلاص ربنا استجاب الدعاء ليه لان قال للمظلوم ايه وعزتي وجلالي لانصرنك ولو ايه ولو بعد حين يبقى النصر جاي فدام ربنا ناصره خلاص يبقى اداله ايه اداله حقه امال اثقل شيء يوضع في الميزان جرعة غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على انفاذها يا سلام شوف الرسول قال لا جرعة كانها دواء كانها لانها صعبة مش سهلة جرعة غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر ان ايه ان يطيح بيه سبحان الله ان يطيح بيه ولذلك العفو عند المقدرة لكن اعرابي جه من اليمن قعد سمع خطبة الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا الحبيب احيانا كان يطلع المنبر يقرأ سورة قاف تخيل انت لما تسمع قاف من فم الحبيب شكل ايه فبعد ما خلص الصلاة وقف الاعراب قال يا رسول الله نعم قال له من سوف يحاسبنا يوم القيامة قال له الله الكريم ها شوف شوف الاجابة الله الايه ما قالوش الله القهار الله الجبار الله المنتقم عن دي برضه ايه صفاته واسماؤه الله الكريم قال لقد ارحتني يا رسول الله ان الكريم اذا قدر عفا واذا حاسب سامح الكريم لما يقدر ايه يعفو يعفو ولما ولما يحاسب سامح لكن شوفنا احنا المسرف على نفسه الملوش ولا حسنه طب تعالوا هاتوا دخلوه على النار هو راح على النار سيدنا جبريل وقفه قال يا رب يا رب يا جبريل قال هذا عبد من عبادك ما ربنا عارف كان يداين الناس فيقول لغلمانه ايسروا على المعسر كان بيوزع كان ربنا فاتح عليه بفلوس فكان بيوزع على الناس ديون فكان لما يجي معاه سداد الدين يقول للموظفين بتوعه اللي مش قادر يدفع يبقى ايه يبقى سامحوش سيبوه شويه نظرة الى ميسرة الاتوه عبدي نعم يا رب أأنت أكرم منا أدخلوه إلى الجنة آه. لا أكرم من الله مفيش أكرم من الله لا كريم إلا الله آه كريم كريم يا يا على كرم الله وعظمة الله وقدرة الله سبحان الله وذاك من كرمه أنه قال لسيدنا إبراهيم يا إبراهيم على الضيف الكافر اللي كان بياكل عنده طرد سيدنا إبراهيم رفضت أن تضيفه في ملكك ساعة وانا اضيفه في ملكي رغم كفره بي منذ خمسين سنة ها خمسين سنة وهو كافر وهو مفيش اله وربنا بيرزقه مفيش اله وبيرزقه مفيش رب وبيرزقه كريم ولا مش كريم طب ما توحدوه لا اله الا الله والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما قوام نص نص هنا لا هنا سبحان الله والذين لا يدعون مع الله الها اخر التوحيد الخالص التوحيد الخالص كما تحدثنا عنه في اخر الحلقة السابقة الصفة اللي بعدها يا سيدي ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق قتل النفس قلنا ان القتل نوعان نوع مادي ونوع معنوي قتل الخطأ قتل الايه القتل العمد ده والعياذ بالله لا جزاء له الا النار يعني من يقتل مؤمنا اه متعمدا فجزاؤه ايه جهنم والعياذ بالله ما فيش لا نقاش في هذا اللي بيقتل الثأر والكلام ده كله لا سبحان الله اللي بيقتل مسلم خطأ عليه دية الدية كام مئة الف جنيه اللي واحد خبط واحد بعربية موته يدفع له كام مئة الف جنيه طب ما يقدرش اهله يدفعوا له الاهل مستنين لما يموت ويورثوا فيه وساعة الغرامة ما يدفعوش الغرم بالغنم صح ولا لا الغرم بال... يعني اللي هيورثوا فيه يدفعوا ليه صح ولا لا اللي هيورثوا منك يدفعوا لك الا ان يعفو الولي له اهل الخفيف خلاص عفونا عفونا فده معافى خلاص طيب مش لاقي مئة الف جنيه يصوم شهرين متتابعين والكلام ده لمين لل... للست اللي اجهضت سواء بامر جوزها او بمخها هي او برأي الطبيب اللي مش مسلم اللي مجرد راحت قالت له بقول لك ايه عندي ثلاث عيال وعندنا اوضه وصاله ومرتب جوزي 60 جنيه بس يا ست خلاص خش على اوضه العمليات ما هو يعني ما بتعملوا المقدمه دي ليه؟ عشان خلاص تعمل اجهاض هذا حرام وقتل نفس وحد يضحك عليك لان معذره السادة العلماء اللي علمونا الفقه ربنا يبارك فيهم ويرحم من مات منهم ويهدي ويميتنا واياكم على الاسلام من كان على قيد الحياه في منهم مدرسة البيولوجي او علم ال- الاحياء والكائنات الحية والنمو ونظرية الهدم والبناء لكن دي مسألة بفضل الله يعني در- درسناها وندرسها للطلبة واولادنا في الجامعة وفي الدراسات العليا الخلية الحية تبدأ منذ التحام الحيوان المنوي بالبويضة منذ التقاء اليوم الاول وبدأ الجنين يتكون من اليوم الاول فهي خلية حية فانزال هذه الخلية واجهاضها وقتلها قتل للخلية الحية لان الولد او البنت اللي نزل بعد تسع شهور جاي منين جاي من اللحظة الاولى لالتقاء ماء الرجل مع بويضة المرأة فتكون ما يسمى بالزيجوت او الجنين سبحان الله هذا الجنين وصحيح لسه الجنين ليه سميناه جنين ليه لانه يجن عن الانظار لا نراه ها لا نراه مش شايفينه فسمى ايه كل شيء مستتر اسمه ايه اسمه جن اسمه ايه جن ده كل شيء ظاهر اسمه انس كل شيء ظا- ب- ب- مستتر اسمه ايه جن فالجنينة جنينة ليه لان ايه لا نرى ما في داخلها من الاشجار فالجنين اللي في بطن امه ده من اليوم الاول سبحان الله الا بفتوى من طبيب مسلم مسلم مسلم ماهر يعني يكون مع م- م- م- معروف له مشهود له بالكفاءة مش يبقى دكتور خيبان خرج من كلية الطب وعنده 70 سنة لا كن دكتور شاطر ناصح مسلم يتقي الله والله يعرض عليه القضية اذا كان هلاك على الام او هلاك على الجنين او خطر على الاثنين يبقى اذا ايه ي- ي- زي ما بيقولوا ايه بيضحي بالجنين دي ساعتها بفتوى الطبيب المسلم انا مش عايز بعد ما اروح التليفونات انا عارف هتنهال عليا من الستات احنا عايزيننا الشيخ قبل ما ربنا يهدينا والله عملنا الحكايه دي اربع مرات عليك 8 اشهر صيام ها عليك 800 الف جنيه انت وجوزك ها ما ما ما يعني ما والله هو انتوا شاطرين في قتل الانفس ومش شاطرين في دفع ال- الدية الله ما ما- سبحان الله ولا يقتلون النفس التي خلي بالك من ال- الصورة هنا جابت اولا صفات الايجاب قالت ايه عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يبيتون لربهم سجدا وقياما الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غرام اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كان بين ذلك قوام لا يدعون مع الله الها اخر خل- خلي بالك من اول النهي اهو لا يدعون مع الله الها اخر اهل العلم بيقولوا ايه بدات الايات اولا بصفات التحلي ثم ختمت بصفات التخلي يعني ايه انا دلوقتي حضراتكم لي- ليكم معايا سنوات فاكيد يعني احنا ن- نطلع بقى في التفسير شويه لفوق يعني ايه صفات التحلي ويعني ايه صفات التخلي التحلي بمكارم الاخلاق والتخلي عن ايه عن سيء الاخلاق صح ولا لا يعني التحلي يكون بايه بالصفات الطيبه الط- الاول يمشون على الارض هونا خطبوا الجوله قالوا سلام يقول ربهم سجدا وقياما أه، سبحان يجي لصفات التخلي لا يدعون مع الله الها اخر لا يقتلون النفس لا يزنون لا الى ايه اخر الايات الايه الباقيه سبحان الله يبقى الاول دي اسمها صفات الايه التحلي صفات جميله اللهم حلنا بهذه الاخلاق يا رب سبحان الله وبعدين بدا بعد كده صفات الايه التخلي فالقتل نوعان قتل مادي وقتل معنوي انت لما تدخل الكآبة والحزن زي ما قلت قبل كده على اخيك المسلم او على زوجتك او على عيالك والعياذ بالله فقد قتلتهم قد قتلتهم يحاسبك الله يوم القيامة انك قاتل قاتل ولذلك الصراعات اللي في الشغل الصراعات على الكراسي وعلى ال... ان واحد يبقى مدير والتاني عايز يبقى عضو مجلس الاداره والتالت مش عارف ايه وصراع وده يد- يضرب في ده وده يدي مش عارف في ده وي- وي- ده يستلف ده سبحان الله. هذا قتل معنوي قتل معنوي والله عز وجل ينهانا ان نقتل انفسنا وقتل النفس هنا بايه باماتتها عن طاعة الله وبإقبالها على معصية الله والعياذ بالله رب العالمين ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولذلك ما عرفش سبحان الله العظيم المسلم ازاي سبحان الله يعني ي- ي- لا, لا, لا يدرس تاريخ الاسلام ولا يدرس الفقه الاسلامي عشان يعرف ايه الصح وايه الغلط سبعة من اهل اليمن قتلوا واحد في زمن سيدنا عمر عارف سيدنا عمر عمل ايه قتل السبعة قالوا ايه يا امير المؤمنين جئت السبعة بواحد قال لو اجتمع عليه اهل اليمن لقتلت اهل اليمن جميعا ها. يبقى ال- القانون الوضعي يقول لك ايه لا ده حرب التاني اللي مش عارف ايه التاني ده بياخد خمس سنين وده سبع سنين وده عشرة وده تأبيدة وده 13 ايه الكلام التهريج ده كله مع بعضه كل ما اللي نفذ زي اللي خرب زي اللي حرب زي اللي اللي صمم زي اللي, اللي جاب تاريخ الرجل كل اللي شارك في القتل والعياذ بالله رب العالمين ولذلك ولذلك اين يذهب الذين قتلوا علماء المسلمين اين يذهبون من الله يروحوا فين ها فين فين يروحوا فين من الله يوم القيامة سبحان الله من قتل اهل العلم ومن يحملون رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي قتل الضعفاء واللي قتل المساكين واللي قتل الناس الذين لا ناصر لهم الا الله عز وجل يروحوا فين سبحان الله اللي كان بعد اسبوع واسبوعين وشهر واتنين يقول لك اه ده مات منتحر ده مات منتحر ايه ده راجل حافظ القرآن يموت منتحر ازاي ازاي يموت منتحر فهمني مش ممكن ممكن تدخل في الدماغ واحد حافظ كتاب الله يموت منتحر برضه مش ممكن واحد اكبر نعمة ينعم الله بها على العبد ان يعرفه كتابه لم حافظ كتابه مش ممكن أنت- ما تدخلش في النفوخ لا ولذلك ما عذب انسان مسلما او عالما او ملتزما الا ولم يمت الا وراء العذاب اكثر الله الذي لا اله الا هو ان كان فيه راجل مدير احد السجون كان بيخلي سبحان الله في الستينات المسلمين الملتزمين والعلماء يمشوا قدامه حانيين ظهرهم وحاطين ايديهم وراهم مغلقه بالاغلال بالكلبشات سبحان الله وربنا يرزقه بولد والله اراه في الشارع فارى آية الله عز وجل الولد دخل على 30 سنة النهاردة عنده مرض عصبي لا يتزن الا اذا انحنى ووضع يديه خلفه كما تدين تدان زي ما تعمل يتعمل. مش ممكن بأي شيء في النظرة تبص على محارم الناس ربنا يجيب اللي يبص على محارمك انت تفتري في اعراض الناس وربنا سبحان الله لذلك قال علي كرم الله وجهه في مسألة برضو الاعراض دي عفوا عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي من يزن في بيت بألفي درهم يزنى به في بيته بغير الدرهم من يزني يزنى به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلم لكن الآية اللي بعدها على طول قال ولا يزنون لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا إيه ولا يزنون ها. والعياذ بالله لأن ساعة ارتكاب المعصية وارتكاب الزنا الإيمان بيغادرك يضللك يبعد عنك لأن لا يزني الزاني عندما يزني أو حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق و- وهي- حين يسرق وهو مؤمن ليه؟ لأن ساعة ما يزني لو كان مؤمن كانش يعمل كده لو كان ولذلك خلي بالك الجوارح لها مقدمات إن العين لتزني وزناها النظر وإن الأذن لتزني وزناها السمع وإن اللسان ليزني وزناه الكلام وإن اليد لتزني وزناها اللمس وإن الرجل لتزني وزناها المشي إلى ما حرم الله ويصدق على هذا كله أو يكذب الفرج يا إما كده يا إما سبحان الله يا إما كمل وسبحان الله تكتب عند الله فاحشة وإما لا إله إلا الله فخلي بالك طب تروح فين يا مرتكب الفواحش ها من الله سبحانه وتعالى علشان سبحان الله تعيد الحقوق إلى أصحابها هتروح تقول إيه ذاك أعجب ما أعجب له من مسائل الاغتصاب اللي انتشرت سبحان الله في في السنوات الأخيرة في مصر وكانت جديدة على مجتمع المسلمين المصري ليه؟ لأن أولا هناك أسباب صعبنا أمر الحلال فصار أمر الحرام ميسورا دي نقطة دي نقطة خرجت بناتنا ونساؤنا عرايا للشوارع فكان مدعاه للشباب المستهتر والمنحرف والرجال الفسقة ان يتعدوا عليهن والذئب يأكل من الغنم الشاردة لك انا ثاير وغضبان جدا من اولياء الامور اللي بيطلعوا بناتهم وولادهم بالليل لا لا حتى والى الى المسجد ولا الى المسجد والله الا ان تكون مع محرم وقلت لك يوم الجمعة بنتك بتروح الجامعة ما قلتلكش حرام اوديها محتجبة بتطلع بالليل استناها على الباب وإلا فأنت راع وأنت مسؤول عن رعيتك وإن حدث لابنتك سوء فأنت السبب معلقة في رقبتك يوم القيامة اتق الله يا عبد الله ربنا يحفظ بناتنا ونسائنا وأهلينا وذوينا من كل سوء ويطرد عن هذا المجتمع كل شر وكل فسق وكل فجور ويجعله مجتمعا آمنا مطمئنا بكتابك وسنة حبيبك يا رب العالمين آمين يا رب ولا يزنون ولا يزنون ولذلك لما كانت الحدود بتقام كانت المسألة مريحة ليه لان سبحان الله الحدود لما الحد يقام يغفر له ما قد سلف ال- ال- ال- ال- ال- المحصن المحصن يرجم والغير محصن يجلد ايه مئة جلدة وبعدين ربنا قال ايه قال ول- وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ليه ليه نحفر حفرة ونوقف الزاني نوقف الزانية دي نضرب سبحان الله بالحجارة لان اسوأ الميتات عند الله واعدى اعداء الله يموتون بالحجارة زي قوم لوط زي اصحاب الفيل فالزاني ي- ي- نفس القضية يرجم يفضل يجيبوا كم حجارة ويجي الامام او الع... ال- الامام المنطقة او الحاكم ويقول يلا ابتدوا يبتدي سبحان الله لغاية ايه سبحان لو فر الزاني من ميدان الرجم لما اعيد الى الميدان مرة اخرى خلاص اتقوا الحدود ايه ادرأوا الحدود بالشبهات سبحان الله ولذلك سيدنا خالد لما جيء بالغامدية مع ماعز ليرجمان سبحان الله حطوها في الحفرة وقعدوا يضربوا يضربوا بالحجارة فصارت نقطة دم من دماغها راحت على مين على بق سيدنا خالد فتأسف قال يا خالد لا تتأسف لقد تابت توبة لو وزعت على اهل المدينة لوسعتهم والرواية الثانية لو وزعت على اهل الارض لوسعتهم والرواية الثالثة لو وزعت على اهل مكس لوسعتهم اهل مكس اللي هم اصحاب الضرائب مامور الضرائب لو اتوزعت توبتهم على بتوع الضرائب كان ايه ربنا يتوب عليهم يبقى بتوع الضرائب راحوا فين نسال الله ه- هلطشر مع بتوع الضرائب دلوقتي آه، الحديث جاب ايه جاب بتوع الضرائب سبحان الله فالمسلم اريد ان اقول ان لحد واحد يقام في الارض خير من نفر أربعين سنة فالمسلم سبحان الله يتقي الله ان من- من واجب الناس ان يتوبوا لكن ترك الذنوب اوجب اوجب فاحنا نحجب ستاتنا ونحجب بناتنا ونحجب اخواتنا عشان ن- ال- العيون الشاردة والذئاب الجائعة والنفوس ال- ال- ال- المريضة الضعيفة لا تفعلوا ما حرم الله سبحانه وتعالى ما انتشرت الفاحشة في قوم واعلنوا بها الفاحشة بتنتشر اطلع كده بيقولوا آه، بيحكوا لنا اخواننا يقول لك المقطم وطريق المعادي ومش عارف الحاجات دي ما ظهرت الفاحشة في قوم واعلنوا بها ادخل الجامعة البنت والواد اللي قاعدين على العربية دي مش خلوة دي خلوة ونص ده لو كانت مخطوبة له ما ينفعش يقعد جنبها ولا ينفع يسلم عليها ولا ينفع يوصلها البيت يقول لك يا استاذ ده مش غريب ده خطيبها يا ابني كاتب كتابه لا يبقى تتقال على عينك ما يمشيش معاها معذرة في الكلام ما هو بس يعني من اللي احنا فيه سبحان الله ما ظهرت الفاحشة في قوم واعلنوا بها الا واصابهم الله بامراض لم تكن في سابقهم يجي لك والعياذ بالله يجي للمجتمعات الايدز وفقد المناعة والفشل الكلوي وتصلب الشرايين وامراض ما انزل الله بها من سلطان كانوا والدينا واجدادنا عايشين بالرضا وعايشين بالتقوى وكان الله عز وجل الواحد منهم ياخد كوبايه شاي بليمون ربنا يرضى يدعكوه بالخل يوم زي الفل سبحان الله تكون 40 فجاه يبقى 37 من فضل الله سبحانه كان يروي يقروا الفاتحه يقوم ما, ما شاء الله لا قوه الا بالله لكن من كثرة معاصينا الامراض كترت والشفاء بقى صعب ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يشفي امراضنا الظاهرة والباطنة ان ربنا على ما يشاء قدير ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما اثام سوادي في جهنم في حيات وعقارب يسري السم في عروقها سبعين سنة يعني ايه يا رسول الله قال سم الواحدة كمية السم اللي في الوحدة اللي في العقربة او الحية الواحدة اللي في وادي اثام دي والعياذ بالله هقول لك تلدغ مين ومين والعياذ بالله نسأل الله ان يتوب علينا وعليكم فهي معذرة ان احنا في الجنة وبنتكلم الكلام ده لكن المسألة احنا ما- مش طريقة انتاج احنا امر ونهي والقرآن مثاني سبحان الله رحمة وعذاب نسأل الله ان يرحمنا واياكم وادي اثام فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل حية او عقرب سبعون قلة من قلل هجر قلة هجر دي عبارة عن اناء زي الصوامع بتاع الغلال فضلت تتقصى الصاع والمد والمكاييل القديمة وترجمتها الى المكاييل الحديثة لقيت ان كل عقرب او كل حية والعياذ بالله فيها كمية من السم 3500 كيلو يعني كم طن 3 طن ونص الحية الواحدة الحية الواحدة تتلها في مين ها اللي بيدعو مع الله الها اخر اللي بيقتل النفس بغير حق اللي بيرتكب الفواحش اللي ما بيصليش هذا هو واد يستقبل هؤلاء يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا تاب تاب عن ايه عن كل اللي فات ده كله وامن امن بايه امن بكل ما انزل الله سبحان الله وعمل عملا صالحا فدول ربنا سبحانه وتعالى ايه يتوبون ايه الى الله متابع ربنا ايه تاب عليهم ومسح لهم ايه مسح لهم الذنوب بتاعتهم طريق إيه؟ ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا والذين لا يشهدون الزور يا على شهادة الزور اوعى تفكر زي ما قلت لك قبل كده ان شهادة الزور هي مجرد المحكمة بس قدام القاضي لا تشهد بالحق ولو على نفسك تقول لا انا غلطان ابني غلطان مراتي غلطانة اخويا غلطان اذا كان غلطان فعلا تقول الحق لا تخافوا في الله لومة لائم شفت اليهودي دخل على على شريح القاضي في زمن امير المؤمنين علي كرم الله وجهه عقاب المسلمين قال له نعم قال له هذا سيف ورثته عن ابائي واجدادي ده مين ده اليهودي يدعيه امير المؤمنين علي علي بن ابي طالب يقول ده بتا- ده بتاعي قال ائتوني بعلي يا ابا الحسن سيدنا علي جه راح مسك السلام عليكم سلم على القاضي هو امير المؤمنين والقاضي من الواجب تحت ايده صح ولا لا لكن استقلال القضاء فجلس سيدنا علي بجوار شريح مش واخد باله قال له قم يا ابا الحسن واجلس بجوار خصمك تخيل انت يكون ابن عمك امين شرطه ها شوف النبي نزلت من فوق على بطول رقبتي لتحت شوف النبي شوف سيدنا علي قال وامين الش- المهم ربنا ده- ده بركتنا ربنا من الغلابه وربنا يكرمنا وإياه سبحان الله لو كان عمك او ابن عمك او قريبك ها بلاش مخبر واد من ابو بلط وجرنان ده اللي بيقف على الباب عندي ده ويشوفني طلعت الساعه كام وجيت الساعه كام ده ربنا يكرم ها. السلام عليكم واستناني عينك راجع والله بيت امبارح الساعه واحدة ونص السلام عليكم عليكم السلام. ابني راح من البرد ربنا يبارك ما خلاص الامانه رجعت بيتها يلا. يعني كنت بعمل انقلاب وجاي والله ك- كنت في بلاء وربنا اللي يعلم والله يا ربنا سبحانه بلاء المسلمين ربنا بس سبحانه وتعالى يشفي امراضنا وامراض المسلمين المهم المهم. فسبحان الله العظيم تبص تلاقي اللي له حد هو قاعد جنب اللي بيكتب المحضر والتاني عيني غلبان واقف قول له اسكت انت اعمل انت الله سبحان الله ما تسيبه يتكلم شو التاني يا ابا الحسن قال له نعم قال له اجلس بجواري خصمك حاضر شابي قال لك عارف بتكلم مين اقف عند حدودك ايه ده قعد سيدنا علي قال له نعم قال له يا شريحة هذا السيف سيفي ده مين ده اليهودي ما قولك يا امير المؤمنين قال لا هذا السيف سيفي شريح بص على السيف اتى ده السيف بتاع سيدنا رسول الله طب ايش وده اليهودي يعني بتاع سيدنا علي فعلا امعك شهود يا امير المؤمنين قال له نعم قال له هاته راح طالع جاب الحسن والحسين قال له سيدي يا شباب اهل الجنة ها في شاهد احسن من ده قال له لا تصلح شهادتهما آه شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف, ال- شوف الامم تهنى ازاي وشوف الامم تهدم ازاي هي كده تهنى كده وتهدم كده سبحان الله لا ت- ليه قال انتم علمتمونا ان ال- الفرع لا يشهد لاصله ها ولا الاصل لفرعه آه، ما- ما- فيها هوى انا حتى لما احبك قوي ما ينفعش شهادتي لان شهاده المحب مشكوك في امره امعك شهود اخر ها قالوا لا قال له السيف سيف اليهودي البينة على من ادعى واليمين على من انكر قال له خلاص يا عم هنعمل ايه سيدنا علي راح ماشي لسه وصل للباب اليهودي يا امير المؤمنين تعال رجل والراجل بيقول على نفسه بقى رجل يهودي من اهل الذمة يقاضي امير المؤمنين امام قاضيه فيقضي القاضي بالحق ليهودي لا ظهر له ولا ناصر امام امير المؤمنين هكذا تقام الامم وهكذا تعيش الدول وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله السيف سيف علي ادي الامم تقام كده وبعدين شريح بقى حب خلاص القضيه انتهت انتهت قال له يا امير المؤمنين اغضبت رايت وجهك رايت وجهك قد اكفهر عندما امرتك ان تجلس بجوار خصمك قال لا ما اكفهر وجهي من هذا امال من ايه قال لانك كنيتني وقلت يا ابا الحسن كيف لا تناديني باسمي فقد فضلتني في مجلس الصلح خلاص. اظن مش هعلق لان هي قصه حلوه كده من غير تعليق انا لو علقت عليها بوظها خليها حلوه كده وراقيه كده وما شاء الله شوف شوف شوف ازاي قال له لا ده انا زعلان بتقول يا ابو الحسن لا أنا ما بتقوليش أو ده. انا خصم بتقول اسم فلان المتهم دايما ابتدى باسمه بس ولما بعد ما تنتهي ده امير مؤمنين وده القاضي صح ولا لا صلوا على رسول الله عز والذين لا يشهدون الزور قالوا الحق في اي وقت قول الحق في اي وقت لكن رم- الراجل جه شوف بقى شوف بقى سيدنا عمر شوف برضه تلاميذ الحبيب برضه ها، شوف تلاميذ الحبيب حلوين ازاي في واحد يشهد مع واحد فسيدنا عمر قال له تعالى انت تعرفه قال له طبعا اعرفك سوا قال له أأنت جاره الأدنى أنت جاره حب في الحب قال له لا قال له أرافقته في سفر قال له لا أصاهرته أو صاهر منك ما سبتوش بعض حكم الناس من غير نسب زي العسل وبالنسب ها المهم انت حر بقى كنا على شوية سبحان الله المهم سبحان الله أب- قال له أعاملته بالدرهم والدينار آه عاملته بالدرهم والدينار المال ثم المال مالا لأنه مال بالناس عن الحق سيدنا عارف الحكم الغوالب تحته رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة شوف الكلام الحلو ده بيجيبوه منين يا اخوان الكلام ده ما مش عارفين نقول ليه ها اكيد عندهم يعني وفينا بالله ربنا بينطق ال- يجري الحكمه على السنتين كلام كده يطلع منهم من بقهم كده من- منمق سبحان الله اللهم الحقنا بهم يا رب قال له لا انت جاره ولا نسبته ولا عملته بالدرهم ولا الدينار ولا سافرت معاه رأيته يطيل الركوع والسجود في المسجد شفته بيصلي كده و... قال له نعم قال له انك لا تعرفه ائتني بمن يعرفه مالناش دعوه الصلاه والصوم ده بينك وبين ربنا ها لكن ال- محك التعامل شوف شوف الحديث اذا اثنى على الرجل جيرانه في الحضر ورفقاؤه في السفر ومعاملوه في الاسواق فاشهدوا له انه من اهل الجنه ثلاثة جارك في البلد في في البيت اللي انت عايش فيه ها ورفيقك في السفر والمتعاملين معاك في السوق دلوقتي التجار يقول لك احنا في السوق طب يا اخويا بتاع السوق انت ربنا يبعدنا وياك عن السوق ها يا بتاع السوق ها قول سوق ها تعالى تقول سوق ها كده قوم طالع من جوه ها خدتش اه، احكام تلاوه قاف ما قاف ها بلاش سوق دي والنبي الله يكرمك اللهم بعدنا واقع عن السوء يا رب والذين لا يشهدون الزور قول الحق بقى ده شفنا سيدنا الحبيب لما جه الراجل يشهد قال له تشهد قال له ايوه يا رسول الله اشهد طب تعالى طلعه بره الجامع قال له بص على الشمس بص على الشمس الراجل عينيه ايه زغلول قال له اتراها قال له خبر ده انا من كتر رؤيتها مش قادر افتح قال له على مثلها فاشهد ان كنت شايف الحق زي الشمس كده او كنت شايف الحق زي الشمس كده قال له اعطيني يا رسول الله اه لا ده انا آه انا اضيع اضيع آه. يقول لك اه انا شفت يا ابني شفته يقول لك اه شفته فين يا ابني سبحان الله ابدا واذا ما والذين لا يشهدون بالزور واذا مروا باللغو مروا كراما يا سلام لما يسمع لغو كده كلام مش حلو يعدي كده لانه كبير المسلم كبير مش صغير سبحان الله المؤمن كده له له قيمه له احترام حتى لما يدخل في المكان ده انت احيانا احيانا لما تتقي الله الناس تعمل لك حساب حتى سبحان الله شوف هو لابس دبله دهب قد كده ولا خاتم دهب قد كده قد كده وعارفك انك بتوع بتوع الجامع اللي بيصلوا ورا الشيخ عمر اول ما يشوفك يروح مخبي ايده وراه ازيك وازاي صحتك ايدك لا ابدا مكشوف منك مكشوف منك طب يعني تكسف مني انا ها وما تخجلش من الله سبحانه ها وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله على الدعوة العظيمة دي ربنا هب لنا من أزواجنا الزوجات أو الأزواج هنا وهنا ها وذرياتنا الأولاد قرة اعين يعني ايه يعني تقر عيني بطاعة زوجتي وتقر عين زوجتي في ايه ب- ب- بادبي معاها نفس القضية يبقى زوجتك تبقى راضية عنك وانت ايه وانت راضي عنها سبحان الله وتبقى يعني لا اله الا الله مع يعني عايز اقول نقطة الزوجة تستطيع ان تنافق زوجها والنفاق هنا حلال ازاي والزوج يقدر ينافق ايه زوجته نفرض جدلا انت ما بتستريحش لان سايبك لكن عارف لو انت وصلت حماتك واخت مراتك واخو مراتك ها مراتك تحبك قوي طب يا اخي نافقهم نافق مراتك في الحته دي اعمل انك ما قال بوس ايد حماتك ولا تبوس ايد مراتك ليه لان اذا رضيت حماتك ها اطاعت مراتك ها اه خلاص الرضا كله خد لكن ت- تعادي حلف شمال الاطلنطي تبقى تروح في توكر ها لا بلاش دخول الاحلاف في بيتك خليك بعيد عن الاحلاف الاحلاف اتحلت كلها الحمد لله فخليك انت مع يعني ايه ال- سبحان الله لانك تعامل الناس خير ليه ليه لان انا مكلف يعني بصلة المسلمين والمسلمون رحم طرق الباب على معاوية ومنهم رجل الحاج بيقول له انت مين قال له انا اخو امير المؤمنين قال الله زياد قال له انا مش زياد على الله هو امير المؤمنين له قال له اخ انا ما اعرفوش دخل يا امير المؤمنين اخوك بالباب قال له زياد قال له لا يا امير المؤمنين على الله طب هاته دخلوه ما توحدوه لا لا لا لا السلام عليك يا امير المؤمنين عليك السلام ورحمه الله وبركاته انا اخوك بص فيه كده عمره ما شافه قال له من لدن من يعني مين ابوه وابوه قال له من لدن ادم قال اه رحم مقطوعة يكون اول من يصلها ان شاء الله الرحم دي اتقطعت من زمان سبحان الله وانا شوف شوف شوف الله يقول له انا اخوك اه ابن- ابونا ادم ولا لا يبقى اخوك ولا مش اخوك وانما المؤمنون ايه هو انت عايز يعني اخوة بالعكس والله اخوة الدين اقوى من اخوة النسب والدم ربنا هب لنا من ازواجنا وذري يبقى تدعي بهدايه مراتك والست تدعي بهدايه جوزها وذرياتنا هب لنا من ازواجنا وذريات قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اجعلنا مين تقول يا رب كراجل خليني امام في الخير قدوة في الخير وخلي مراتي قدوة في الخير وخلي اولادي قدوة في الخير يبقى رب زي ما ربنا قال لسيدنا موسى وسيدنا هارون اجعلوا بيوتكما ايه قبله خلي البيوت بتاعتكم قبلة مش الناس تصلي عليها كأنها كعبة لا وإنما قبلة يعني ايه يأتم الناس بطريقة اهلها في المعيشة يعني يبقى بيت كده ايه كله بركة كله نعمة ان الله اذا احب قوما اهل بيت يعني انزل عليهم الرفق واللين واذا غضب الله على اهل بيت نزع منهم الرفق واللين مش في جيران لك بتسمع صويت ودوشه طول اليوم والراجل يشتم والست تسب والعيال صبح وفي بيوت تقول الله جيراننا دول باين ما عندهمش عيال وتبص ايه عنده اربعه خمسه ولكن ايه ادب ايه واخلاق ايه اللهم اهد لنا ذرياتنا يا رب العالمين والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما كل دول يحصل لهم ايه اولئك يجزون الغرفة بما صبروا بما صبروا كل ده عايز ايه عايز صبر من اول يمشون على الارض هونا لغاية ما بيدعي لزوجته والزوجة بتدعي لزوجها والذرية بان يكون للمتقين امام وان يكون قرة عين دول كلهم يجزون الغرفة بما صبروا العربي يقول على الغرفة اللي هي احسن اوضة في البيت اللي هي في عرف العصر اوضه الصالون اللي محدش مقفوله دايما عشان لما يجي يبص فجاه يبقى ايه تتفتح له ويدخل يقعد فيها دي اسمها الايه الغرفه بس دي الغرفه اللي انت عاملها حط شويه خشب تقول ده قرب وده زن وده مسكي وده حبيبي وده مضغوط وده تبن وده ورق ها لكن الغرفه اللي عملها ربنا بقى الله الله اكبر اللهم لا تحرمنا من سكن الغرفات يا رب العالمين ها يعني قالوا في الغرفات امنون امن في الغرفه كذا غرفه غرفه بس الغرفه ايه قالوا يا رسول الله كام الغرفة الصحابة عايشين في خيام كده وبيوت قد كده اه سبحان الله آه. الغرفة دي قد ايه قال من باب مصراع بابها مصراع بابها يعني ايه الحلق بتاع الباب الحلق عارف الحلق بتاع الباب ابو 70 سم اللي عندك اللي بتدخل فيه بجنبك سبحان الله على المصراع ما بين صنعاء اليمن الى بصرى الشام ياه الباب بس ده باب الايه باب السكن بتاعك امال السكن من جوه يبقى شكله ايه ده بقى موضوع شوف ربنا عن الذل كل اللي بيشوفه في الدنيا من الناس هيعوضك خير بس تتقي الله اللهم اجعلنا من الصابرين اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما تحية من من من الله وسلاما من من من من الله ومن الملائكة ومن الحور العين ومن الغلمان الذين اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما الله عز وجل جعل هذا هو المستقر وهذا هو المقام في هذا المكان العظيم دي صفات لبعض من سكان الجنة ودول عباد الرحمن ان شاء الله في الخمس دقائق الباقية ان شاء الله عندنا حديثين كده ان شاء الله باذن الله ن- برضه ن- ن- ن- ندردش مع بعض فيهم عشان يبقى الصورة كملت ويبقى احنا وقفنا عند ايه عند نقطة معينة اللهم يعني علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا رب العالمين يا سيدي انت في الدنيا احيانا تكسل عن عمل المعروف تحت عنوان ايه يا عم بقول لك ايه احنا بنعمل معروف في الناس وبترد علينا بالغلط صح ولا لا بس لا نقول لك لا نقول لك لا ليه لان اهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخرة يعني اللي بيعملوا المعروف في الدنيا ربنا يعمل فيه المعروف يوم القيامة بالله عليك في معروف اكثر من ان يدخلك الجنة يا سلام بس امتى لما تعمل معروف في الناس لما تعمل معروف في الناس ورأينا الصحابة الثلاثة ابو بكر وعمر والعباس فان الحبيب طالع ليهم قاعدين على عتبة باب رسول الله ليهم بيتدردشوا والله يا مؤمن لو دخلت اي مجلس المصريين هم يعني دلوقتي سبحان الله دول بيتكلموا في ايه يعني في ايه في اللحمه اللي غليت والرز اللي مش لاقيينه وب- ب- ب- والدروس الخصوصيه والمستشفيات بس مش حد بيتكلم في خير ابدا اسمع بقى فيما تتحدثون يا سيدنا الحبيب بيسال قال ابو بكر ان نتحدث في المعروف يا رسول الله طريقه كلامهم يتكلموا في الايه في المعروف ما هو ما هو اهل المعروف دول هم عباد الرحمن برضه ما ت- ت- يعني ملحقه ب- بعباد الرحمن اهل المعروف ها. وماذا قلتم ابو بكر قال انا قلت خير المعروف خير المعروف ستره كان معنى المعروف ايه استره مش أ- انصح في الجرايد عملت كذا لا وانت يا عمر قال له وانا قلت خير المعروف تصغيره يعني ما في- بارك الله فيك يا عم احنا عملنا حاجه ابدا والله ده اقل الواجب يعني يصغر الايه المعروف مش يهول العمليه وانت يا عباس فقال انا قلت خير المعروف تعجيله اللي عايز يعمل خير ايه يعمله اه اسمع بقى كلام الحبيب المعروف فيه الثلاثة المعروف فيه الثلاثة إن سترته جملته وإن صغرته عظمته وإن عجلته هنأته لما تستر المعروف تجمله ده جميل ولما تصغر المعروف يبقى انت عظمته ولما سبحان الله العظيم تعجل بالمعروف يبقى انت ايه بتشعر بالهناءة من صنعت فيه معروفا تعال الاهل المعروف بقى قال فيهم صلى الله عليه وسلم اهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخرة قيل وكيف ذلك يا رسول الله قال اذا كان يوم القيامة جمع الله اهل المعروف فقال قد غفرت لكم على ما كان فيكم وصفحت عنكم عبادي فهبوا هبوا ما شئتم للجنة بأهلها اللي عايزين تدخلوه الجنة دخلوه يا الله شوف بقى المعروف اهو جه هنا بقى ساعتها انت بقى لو كنت قريب من بتاع المعروف ده فلان لدرجة ان صاحب المعروف بيقول له ايه بيقول له انا عملت فيك معروف مرة يقول له عملت ايه يقول له مرة جيت عندي كنت عطشان وتسقيني سقيتك يا خبر أبيض، ده معروف اه معروف لذلك قال سيدنا الحبيب قال من اطعم اخيه من اطعم اخاه قطعة حلواء حاجة مسكرة ها قال صرف الله عنه مرارة يوم القيامة مش حاجة تضيع عند الله مش حاجة تضيع عند الله سبحان الله لا اله الا الله طيب. والدال على الخير كفاعله والدل على الشر ايه كفاعله ومن سره ان تنفس كربته وان تستجاب دعوته فليسر على معسر او ليدعو له فان الله يحب اغاثة اللهفان ان الله يحب اغاثة اللهفان ايها الاخوة الكرام الى هذا ال- ال- الوقت والموقف نتوقف